المشاعل والهداية حاملين وابن المسيب سيد بالسابقين هم كالملائك في السماء مطهرين روائع التابعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وشفاعنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الشهر الكريم المبارك وأسأل الله جل وعلا أن يعتق رقابنا جميعا من النار وأن يتقبلنا جميعا في الصالحين وأن يجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا إنه ولي ذلك والقادر عليه بداية أحبتي في الله كل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وكل عام وأنتم أقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحبتي في الله أنا هكتفي بذكر حديث واحد بس مستقبل بيه الشهر الكريم ده قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة خوي وحبيبي وأختي الفاضلة يا ريت نعتبر إن دي آخر فرصة في عمرنا عشان نخش الجنة وعشان نعتق من النار وقلت لكم قبل كده لو ربنا عتق رقابنا ولو مرة فلن يأسرنا بعد ذلك بالمرة إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم يا رب في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه طبعا أحبتي في قبل ما نبدأ الحلقات لعل بعض بعض اخواننا وحبايبنا اللي تعودوا ان هم يشوفوني بوطره مستغربين الشيخ طالع بطاقيه ليه يعني هو بيقول دعوه لمقاطعه التبرج وهو طالع النهارده يعني متبرج خلع الغطره الحقيقه يا جماعه والله يعني العذر شخصي جدا ان الغطره الحز بتاعها بيبقى قريب من العين فعملت لي حساسيه في عينيا فبامر من الطبيب ان انا اخلع الغطره واخليني بالطاقيه وبعدين لا انا اوصى بقى في حبايبنا ومشايخنا الكبار الشيخ شعراوي والشيخ كشك ومشايخنا الكبار وقبل ذلك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فسنة النبي عليه السلام إما أن يلبس الطاقية أو العمامة فهي أقرب من الغطرة كمان بفضل الله سبحانه وتعالى وربنا يجمعنا وإياكم على الخير ويوم ما ربنا يكرمنا أقدر ألبس غطرة هلبسها تاني لكن أنا شايف إن إن شاء الله كده أفضل إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على الخير حقيقة قعدت أفتكر وأقول نقدم إيه لحبايبنا من إخواننا وأحبابنا من قناة الناس جمهور قناة الناس الحبيب نقدم لهم إيه في رمضان دوت احترت الحقيقه وقعدت افكر في اكتر من موضوع ولكن خطر على بالي ان احنا اتكلمنا كتير قوي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعني فعلا يعني تدريس حياه الناس ديت والالقاء الضوء على المواقف الجميله اللي عاشوها في حياتهم ده منهج تربيه عالي جدا جدا بفضل الله بيؤثر جدا وبيربي جدا بفضل الله سبحانه وتعالى فقلت طيب احنا اتكلمنا كتير عن الصحابه نتكلم بقى عن الجيل اللي بعد الصحابه الاجيال الخيريه الجميله ديت ولذلك عنوان حلقه حلقتنا السنة دي إن شاء الله في شهر رمضان المبارك هو روائع التابعين النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فما زلنا في القرون الخيرية الثلاث الأول التي أخبر عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومش معنى كده ان احنا ملناش اي حظ بقى في الخير دوت لا لينا حظ كبير جدا واكبر دليل على كده حديثين او ثلاث احاديث نقولهم كده في عجاله بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الحديث الاولاني رواه مسلم ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان بيمر من على المدافن البقيع فمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اشتقت لاخواني فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني أجر الواحد منهم بأجر خمسين شهيدا ده في رواية تانية سبحان الله يبقى النبي عليه السلام بيعتبركم إخوانه صلى الله عليه وسلم والصحابة بيقولوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني فإحنا آمنا بك يا رسول الله وما شفناكش وبنتمنى نشوفك ونلتقي بك يا رسول الله على الحوض الأنور ونشرب من إيدك الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا حبيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الثاني الجميل اللي رواه أحمد بسند صحيح طوبى وطوبى دي شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها مئة عام لا يقطعها طوبى لمن رآني وآمن بي دول مين دول الصحابة وطوبى ثم طوبى ثم طوبى ده ثلاث مرات وفي رواية تانية برضو صحيحة عند, الم... عند الإمام أحمد وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني فقالوا وما طوبى يا رسول الله قال شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها مئة عام لا يقطعها خد الحديث الثالث بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم زمان صبر يا سلام هو الزمن اللي احنا عايشين فيه ده إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم فقال بعض الصحابة منا أو منهم يا رسول الله قال بل منكم فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا جميل أوي أوي أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة جميل أوي أن أنت تعتز أن أنت بتنتسب لهذه الأمة ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول إيه كما عند أحمد بسناد حسن إنكم تتمون يوم القيامة سبعين أمة أنتم أنتم يا مسلمين أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل حديث التاني رواه أحمد بسند صحيح النبي عليه السلام بيوضح يا جماعة إن تلتين أهل الجنة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من أمتي وأربعون من سائر الأمم يعني الأمم كلها من لدن آدم عليه السلام إلى آخر أمة أمة الإسلام سبعين أمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لوحدها تلتين أهل الجنة والتلت الباقي يتوزع على 69 أمة يا الله وبعد كل ده لسه ما انتش عارف قدر هذه الأمة الميمونة المباركة وقدر هذا الدين العظيم وقدر الانتساب لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان كده المولى عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم ولذا صح في البخاري قبل ما نخش بقى في أول قصة النهارده صح عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه عز وجل يقول يا نوح هل بلغت رسالتك فيقول بلى يا ربي فيسأل المولى عز وجل قوم نوح وهو أعلم سبحانه وتعالى فيقول هل بلغكم نوح رسالته فيقولون ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير ما حدش جانا وشناش حد فيقول جل وعلا أمتك قد أنكرت يا نوح من يشهد لك فيقول نوح عليه السلام يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم قال الحبيب محمد فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قبل ما نبدأ في السلسلة المباركة دي روائع التابعين اعلم أخويا وحبيبي وأخت الفاضلة وظيفتنا في الكون ده كله إن احنا نعبد ربنا ونعبد الكون كله لله كما قال ربعي بن عامر لقائد الفرس لقائد جيوش الفرس رستم لما قال له من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة حقيقة تناول موضوع التابعين بلا ترتيب زمن معين وبلا تفضيل شخصية على شخصية لكن هي حسب توفيق ربنا سبحانه وتعالى هبدأ بشخصية معينة القصة حاضرة قوي فنخش في يعني في الشخصية اللي بعدها وهكذا عايزين نستشعر قد ايه الناس ديت كانت في منتهى العظمة والجمال اللي في الكون ده كله لقائنا وأول لقاء لينا في أول يوم رمضان وكل عام وأنتم بخير لقائنا مع التابعي الجليل الربيع ابن خثيم يا سلام أحد الأعلام وأحد الزهاد الثمانية الذين كانوا يشهد لهم بالزهد وكان يقول له ابن مسعود اللي هو أستاذه ومعلمه عبد الله بن مسعود اللي يعني عايز أقول لك بس حاجة قبل ما أقول لك ابن مسعود قال إيه لو تخيلت حضرتك لو النبي شافك يا ترى هيحبك ولا مش هيحبك يا ترى النبي فعلا هيعتز بيك ويفرح بيك ولا مش هيفرح بيك واضح المعنى اللي انا عايز اقوله لو راك رسول الله هل يحبك ولا مش هيحبك سيدنا ابن مسعود لما شاف الربيع بن خثيم قال له والله يا ربيع والله لو رآك رسول الله لأحبك والربيع ابن خثيم لما ابن مسعود يقول عنه الكلام ده ابن مسعود هو أعلم الناس أو من أعلم الناس بما يحبه رسول الله وبما يكرهه فبيقول له لو النبي شافك كان هيحبك يا سبحان الله أنا مش متخيل يا جماعة لو إن الواحد واقف كده قدام ابن مسعود وابن مسعود بيقول له عارف والله لو النبي شافك هيحبك لو رآك رسول الله لأحبك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين يا سلام كان سيدنا ربيع بن خثيم كان إذا خرج إلى الأسواق إذا رآه التجار الناس اللي بيتاجروا في الأسواق كانوا يهللون ويكبرون أول ما يشوفوه لا إله إلا الله الله أكبر وشه بيفكرهم بالله سبحانه وتعالى ويذكرهم بالله ولذلك كان أحد أصحاب ربيع بن خثيم كان يقول له والله يا ربيع إذا نظرت في وجهك اجتهدت في طاعة الله شهرا كاملا أول ما أشوفك يا ربيع بجتهد في طاعة ربنا شهر كامل ده ربيع بن خثيم طب تعالوا نبدأ القصة من البداية تعالوا نبدأ القصة من البداية بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم البداية لما عمر بن الخطاب أرسل عبد الله بن مسعود على بيت المال في الكوفة وكتب لأهل الكوفة رسالة جميلة قوي قال لهم والله أو إني والله قد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي فخذوا منه وتعلموا بيقول لهم أنا إن كان عليا أنا ما استغناش عن عبد الله بن مسعود أنا عايزه جنبي لكن أنا فضلتكم على نفسي إن أنتوا يكون ما بينكم عبد الله بن مسعود ودي شهادة كبيرة قوي لأن فعلا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لعلكم تعرفوا يعني سمات عمر بن الخطاب لا بيعرف يجامل ولا بيعرف يقول كلمة من ورا قلبه اللي في قلبه على لسانه كان يصدع بالحق الفاروق الفاروق الذي يعني يفرق الله عز وجل به بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة فاروق الأمة اللي النبي قال عنه كما عند أحمد بسند صحيح إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر وقال عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب يعني منقبة يا جماعة والله العظيم يعني لا توازيها الدنيا بكل ما فيها إن النبي يقول له لو كان في نبي بعدي يبقى أنت يا عمر أنت تكون نبي من بعدي لو كان في نبي لكن ما فيش نبي بعده صلى الله عليه وسلم فأول ما وصل عبد الله بن مسعود إلى الكوفة كان ربيع بن خثيم كان من أهل الكوفة فأسرع إلى عبد الله بن مسعود ولزمه وقرب منه قوي ويقدر ربنا زي ما النبي قال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ابن مسعود لما لما دخل عليه الربيع بن خثيم حبه جدا وحس كده بقرب شديد منه قربوا منه قوي لدرجة ان لما كان ربيع بن خثيم يبقى قاعد مع عبد الله بن مسعود كان ابن مسعود لا يأذن لأي واحد ان يخش عليه ما دام عنده ربيع بن خثيم وأي واحد يحب يخش على ابن مسعود لازم يستأذن إلا الربيع بن خثيم أذن له ابن مسعود أن يدخل عليه بغير إذن إيه المكانة الجميلة دي وإيه الحب ده كله يا الله شفت الحب لما بيجمع بين اتنين على طاعة ربنا وعلى طلب العلم والدعوة إلى الله شيء جميل قوي ربنا يستعملنا وإياكم في طاعة ربنا سبحانه وتعالى تعالوا نشوف صورة جميلة قوي من خوف الربيع بن خثيم وخشيته لله عز وجل كان عنده خوف عجيب جدا من ربنا وكان عنده خشية عجيبة جدا وربنا اللي قال كده إنما يخشى الله من عباده العلماء كلما ازددت علما كلما ازددت خشية ان انت فعلا بتبقى يعني حاسس قد ايه كل ما بتدرس وكل ما بتتعلم بتعلم مدى عظمه الخالق سبحانه وتعالى ولن تحيط بذلك لكن على الاقل بتكون عارف اكتر من اللي ما يعرفش انما يخشى الله من عباده العلماء واحد اسمه عبد الرحمن بن عجلان بيقول في يوم من الايام رحت بت عند الربيع بن خثيم فظل طوال الليل يصلي ويقرا بايه ولا يغيرها فضل يكرر الآية دي من بعد صلاة العشاء لحد أذان الفجر قول المولى عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وفضل يكرر الآية ديت طول الليل يقراها ويبكي رسالة عظيمة قوي انتوا فاكرين إن هنخلي الناس اللي ليل ونهار واقعين في المعاصي وبيستحلوا محارم الله زي المؤمنين الصالحين اللي ليل ونهار في عبادة لله ساء ما يحكمون قعد يكرر الآية دي ويبكي حتى الصباح أمه كانت تسأله تقول له يا بني ألا تنام يقول لها يا أمه كيف يستطيع النوم من جن عليه الليل وهو يخشى البيات يعني هجوم الخصوم يعني كأنه عايز يقول لها ده أنا بنتظر الموت يا أمي إزاي إن أنا أآمن وأنام طبعا هو كان بينام أكيد يعني مفيش إنسان في الدنيا ما بينامش لكن كان نومه قليل جدا كان أغلب وقته قيام ليل وبكاء وقراءة قرآن وذكر لله واستغفار وتسبيح قلوب حية لدرجة في يوم من الأيام اشتد عليه البكاء فأمه بتقول له يا ابني أنت عملت إيه يا ابني أنت عملت جريمة كبيرة و- ويعني الجريمة دي مكدرة عليك حياتك أنت قتلت حد قال لها أيوة بجد يا أم قتلت طب قتلت مين يا ابني قول لي ده أنا يعني مستعد أروح أقول لأهل القتيل دوت لو شافوا بكائك يا ابني أكيد هيرحموك قال لها قتلت نفسي بالذنوب والمعاصي يا أمي ده ربيع بن خثيم اللي ابن مسعود بيقول له لو رآك رسول الله لأحبك النهارده يبقى الراجل يعني سايب الصلاه بقاله سنتين ثلاثه ويقول لك الحمد لله قلب ابيض والفش عايم والحمد لله والدنيا جميله وبنحب الناس وبنحب الخير للناس والحمد لله ضامنين الجنه كده كده داخلين الجنه وده بيقول لك سبحان الله بيقول لها قتلت نفسي بالذنوب والمعاصي أين نحن من خشية الله سبحان الله قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان وحبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم جعل أو قال إن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما في الصحيحين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه تخيل ان ربيع بن خثيم من شدة خوفه من ربنا ومن شدة مراقبته لله تخيل عمل عمل عجيب جدا مش معنى كده اني بقول ان ان كل واحد يعمل كده بس انا بقول لك هو يعني حس ان قلبه يعني اتغير شويه فحب يهذب قلبه وحب انه يقرب قلبه وي- وي- ويخلي الخوف كده ملازم لقلبه فراح حفر قبر في بيته البيوت بتاعت زمان بقى انت عارف كان في حوش كبير كده فراح حافر قبر في الحوش ونزل في القبر وكل ما يحس ان قلبه قيس شويه او بعد شويه عن طاعه ربنا او على الاقل اتعلق بالدنيا شويه يروح ينزل القبر ويقفل على نفسه الباب الخشب ده ويفضل جوه لحد ما يحس ان هو اتخنق والدنيا ضلمه ونفسه ابتدى يتكتم ويقوم قايل رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت وبعدين يفتح باب القبر ويخرج بره شوف الشمس والهواء والجمال والدنيا ويقول ها أنت يا نفس قد عدت مرة أخرى فافعلي صالحا أنت وعدت ربنا إنك لو خرجت لا أو لو خرجت هترجعي تعملي صالحا فيا نفس ارجعي لربنا بقى واعملي صالحا كما وعدت سبحان الله في يوم من الأيام من شدة عبادة الربيع بن خثيم لله سبحانه وتعالى تواصى عليه مجموعة من الفجار وما أكثر هؤلاء في كل زمان ومكان يلاقوا إنسان صالح يلاقوا إنسان عالم يلاقوا إنسان فاضل ربنا نافع بيه ع- يع- على طول يحاربوا في أعداء النجاح يحاربوا في نفسهم يدمروه نفسهم ي- يشيلوه من على وجه الأرض ربنا يعافينا ويعافيك يا رب ويكفينا شر كل حاقد وكل حاسد فعرفوا أن ربيع بن خثيم ده في العبادة ما شاء الله ليل ونهار عبادة فأرادوا أن يفسدوه فراحوا لامرأة بغية من البغايا وقالوا لها هذا ألف دينار قالت علامة ليه يعني ثمنه إيه يعني فقالوا على قبلة واحدة من الربيع بن خثيم فقالت ولكم فوق ذلك أن يزني عياذا بالله خدت الألف دينار ومشت وراحت إيه تعرضت للربيع بن خثيم في خلوته وتجردت من ملابسها فجرى نحوها الربيع بن خثيم وهو مندفع وهو يبكي ويقول كيف بك يا أمة الله لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم فولت المرأة تائبة عابدة حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة فقال هؤلاء الفجار أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا الله هم كالملائك في السماء مطهرين روائع التابعين هم كالملائك في السماء مطهرين شفت ال ال ال ال القلوب اللي بتحب ربنا شفت الإنسان اللي بيراقب ربنا في كل صغيرة وكبيرة أحد تلاميذه بيقول صاحبت الربيع بن خثيم عشرين سنة فما سمعت منه إلا كلمة تصعد إليه يصعد الكلم الطيب إن عمره ما قال كلمة وحشة عمره ما قال كلمة يعتذر عنها عمره ما قال كلمة يشعر إن الكلمة دي ممكن توديه عياذا بالله في النار أو, أو توجب عليه غضب ربنا سبحانه وتعالى ولذلك كان من ضمن الأمثلة الجميلة يمكن حكيتها لكم مرة في فضفضة كان في واحد اسمه أبو بكر المسكي هو ما كانش أصلا اسمه أبو بكر المسكي هو كان اسمه أبو بكر في يوم من الأيام هو راجع على البيت يعني جا راجع من شغله أو من أي مكان راح البيت فإذا بامرأة بتقول له أدركني يا رجل يعني كأنها بتقول له ده في تعبان في بيتي في حاجة فدخل من باب المروءة يشوف في إيه فدخل فأغلقت الباب وقالت له أنا ما دعوتك إلا لتقع علي تفعل الفاحشة فماذا يصنع قلت لكم قبل كده حبايبي اللي مش عايز يعصي ربنا فعلا مش هيعصي ربنا مهما كانت الضغوط والأزمات قال لها طيب ممكن تأذني لي بس أخش يعني انظف جسمي كده واخد يعني اغسل جسمي يعني قالت له اتفضل الحمام اهو دخل الحمام اعزكم الله واخذ الغائط تخيل وتخيلي حضرتك قد ايه الانسان فعلا لما يكون مصر ان هو يطيع ربنا هيطيع ربنا فاخذ الغائط ودهن بها او دهن به جسده فلما دهن جسده بالغائط وبعدين خرج لها شمت الرائحه قال لها ها انا قد تهيأت لك فقالت له اخرج انت مجنون فخرج من البيت وهو في قمة السعادة وفرحان قوي ريحته صعبة جدا والناس بتبص له مشمئزة منه لكن هو سعيد انه ما عصاش ربنا سبحانه وتعالى راح البيت اغتسل مرة اتنين تلاتة عشرة الريحة مش عايزة تروح نام وهو مرتاح وزعلان مرتاح انه ما عصاش ربنا وزعلان انه خايف لما يقوم لصلاة الفجر ريحته تبقى صعبة فالناس ما تتحملش ريحته فيضطر انه يخرج من المسجد فإذا به ينام فيأتيه آت في المنام ويقول أما إنك فعلت هذا من أجلنا لنطيبن ريحك حتى تلقانا فأصبح وجسده يشع منه رائحة المسك فسمي بعد ذلك بأبي بكر المسكي ربيع بن خثام يا جماعة كان عنده كده ونحسبه والله حسيبه كان عنده إخلاص عجيب جدا لله كان يحب دايما عمل السر ما يحبش حد يطلع على عمله ابدا لدرجه انه كان يفتح المصحف ويقرا فاذا طرق الباب اي انسان هيدخل عليه كان يغطي المصحف باي توب فكانت تساله امه ليه بتعمل كده قال حتى لا يراني احد وانا اقرا في كتاب الله فيظن انني اتباهى بذلك يظن ان انا بعمل كده عشان هو يشوفني فمن خوفه من الرياء ومن حبه للإخلاص كان يغطي المصحف لو حد دخل عليه فإذا خرج يزيح الغطاء ويبدأ تاني في قراءة المصحف كان يخشى جدا من الوقوع في أعراض الناس يا جماعة الخير يا مسلمين يا حبايب قلبي يعني ما فيش حد وصلت غلاوته في قلوبنا ان احنا نخش النار عشان خاطره ان انا اعمل حسنات واعمل خير كتير جدا واروح اديله الحسنات بتاعتي على طبق من فضه ان انا اغتاب دوت واسعى بالنميمه بين ده وده واكذب على ده واعمل كذا ليه لزومها ايه سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة له عنده بصلاة وصيام وزكاة وحج يأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار وقلت لكم قبل كده وزر المغتاب نفس وزر المستمع اخويا وحبيبي خد بالك من الحته ديت في يوم من الايام ساب الفرس بتاعه فاتسرق الفرس بتاعه فجاي ابنه بيقول له بيقول له يا ابتاه لقد سرق الفرس فسكت واطرق الى الارض فواحد من القاعدين في المجلس قال ادعو عليه يا ربيع قال لا بل ادعو له اللهم ان كان غنيا فاقبل بقلبي وان كان فقيرا فاغنه تعال نشوف صفحة بسيطة جدا من كرم من كرمه وجوده كان يبعت ابنه يوزع السكر على الناس فإذا سئل عن ذلك يقول الربيع يحب السكر والمولى عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون في يوم من الأيام كان موقف حقيقي جدا والله العظيم تأثرت بيه جدا في يوم من الأيام ابنه دخل عليه قال له يا أبتاه لقد صنعت لك أمي حلوى وتعبت من أجلك وتتمنى أن تذوق من هذه الحلوى قال أتيني بها يا غلام يعني عايز اقول له زوجتك اللي هي ام الولد ده يعني جايبه لك الاكل يا والدي فحلويات كده حلوه تعبت فيها قال له هاتها فالولد جايب الحلوى وفجاه طرق على الباب سائل راجل فقير جدا وفي نفس الوقت راجل معتوه لدرجه اعزكم الله يعني اللعاب بتاعه نازل على لحيته راجل بسيط جدا وفي نفس الوقت معتوه وعنده شيء في عقله فدخل وقعدوا الربيع بن خثيم فلما ابنه دخل بالحلويات ال- الجميلة ديت قال ضعها أمام السائل فحطها قدام الراجل ده فأخذ يأكل الحلويات دي لحد ما خلصها كلها ولم يترك قطعة واحدة لربيع, لربيع بن خثيم فابنه قال له يا أبتان أعطيت الحلوى التي تعبت فيها أمي طوال اليوم لهذا الرجل السائل المعتوه الذي لا يعلم الحلو من المر ده انت لو كنت اديته حتة واحدة كان سكت أو لو كنت اديته أي أكل تاني كان رضي ف- فقال له الربيع إن كان هو يا بني لا يعلم الحلو من المر فإن الله يعلم وسيجزيني به يوم القيامة لقد قال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وزي ما بيقولوا حبايبي لكل بداية نهاية في آخر أيام بربيع بن خثيم أصيب بالفالج بالشلل النصفي وجلس في بيته واعتزل الناس قضى حياته كلها في الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والبعد عن المعاصي وتذكير الناس بالله سبحانه وتعالى وفاضت روحه إلى بارئها جل وعلا ومات الربيع بن خثيم مات الربيع اللي ابن مسعود قال عنه والله لو رآك رسول الله لأحبك يا ريت ناخد الشعار ده في حياتنا يا ترى لو النبي شافنا هيحبنا كل واحد يبص لحاله ويشوف ويشوف هو على ايه الحالة اللي انا فيها دلوقتي الوضع اللي انا فيه دلوقتي انا وزوجتي واولادي لو النبي دخل علينا دلوقتي هيبقى فرحان بينا هيحس ان احنا من امته ولا هيزعل على احوالنا وعلى احوال ناس كتير النهارده يا ترى لو دخل بيوتنا كمسلمين هيقدر يفرق بين بيت المسلم وبيت غير المسلم يا ترى لو شاف بنات المسلمين في الشارع النهارده هيقدر يفرق بين البنت المسلمه اللي المفروض تلبس حجابها وبين البنت التانية اللي مش مسلمه اللي ماشيه من غير حجاب يا ترى هيعرف الفرق بينهم ازاي حبيبنا صلى الله عليه وسلم محتاجين ان احنا نستشعر المعنى دوت وقلت لكم قبل كده لو طرق النبي على بابك هتستقبله ازاي هتستقبل النبي بايه وبأي حال النبي عليه السلام كان آخر بسمة ابتسمها في حياته كلها وبعدها مات مباشرة بعد دقايق لما زاح الستارة ولقى أبو بكر بيصلي بالناس والناس خلفه بتصلي وبتبكي فابتسم آخر ابتسامة أنه فرحان أن هم بيصلوا وبيخشعوا لله سبحانه وتعالى قفل الستارة وهو بيبتسم وقال بل الرفيق الأعلى وفاضت روحه إلى بارئها صلى الله عليه وآله وسلم قد إيه النبي هيفرح بينا لو عشنا على طاعة الله وعلى هدي رسول الله وقد إيه النبي هيحزن وهيتبرأ مننا لو عشنا على معصية الله وعلى البعد عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الناس هتيجي يوم القيامة عشان تشرب من حوض النبي فتزودهم الملائكة فيقولوا أصحابي يا رب أصحابي يا رب أحبابي يا رب فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك سبحان الله فإذا بالنبي يتبرأ من هؤلاء ويقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير ده كان أول حلقة مع الربيع بن خثيم والصفحة ما زالت مفتوحة مع روائع التابعين عشان نلتقي بكرة حبايب قلبي مع تابعين آخر ونعرف صفحات مضيئة من حياته أنا ما أقدرش أجيب القصة كاملة لأن محتاج وقت كبير لكن بجيب ومضات كده من حياته ربنا يجمعنا وإياكم مع التابعين والصحابة كلنا مع أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين وابن المسيب سيد في السابقين هم كالملائك في السماء مطهرين روائع التابعين حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين وابن المسيب سيد في السابقين هم كالملائك في السماء